بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين خريستوس انستي المسيح قام هذا اليوم يوم فرح نفرح فيه بتدشين هذه الكنيسه في هذا الدير العامر دير القديس الانبا توماس السائح ونفرح مع نيافه انبا ساويرس والاباء الرهبان الاحباء في هذا الدير وحضور كل الاباء المطارنه والاباء الاساقفه والاباء الكهنه والشمامسه والاراخنه نفرح في هذا اليوم بتدشين هذه الكنيسه في مذابحها وفي ايقونتها وفي شرقيتها وكلمه التدشين احب اتامل وياكم فيها في هذا الصباح علشان نفهمها ونستفيد بيها لحياتنا الشخصية كلمة تدشين يعني تخصيص يخصص هذا المكان للحاجة الفلانية والإنسان الله أعطاه بعدين في حياته الزمان والمكان المكان زي الكنيسة زي المذبح زي المعمودية بيدشن وايضا الاسره كل اسره مسيحيه عندما تنال بركه سر الاكليل وسر الزيجه هي اسره تدشن وتدهن ايضا بالزيت وتصير هذه الاسره اسره مقدسه وايضا كل طفل يولد هو يدشن ويخصص فيدشن بالمعموديه ويخصص بالميرون المقدس وهنا عايزك تاخد بالك ان كلمة تدشين معناها تخصيص واحد فيكم يفكر ويقول ما التدشين ده للمذابح والمعموديات والايقونات انا مالي ومال التدشين اقول لك لا ده انت مطلوب انك تدشن حضرت النهارده تدشين المكان عليك بقى تدشين الزمان وعايز اكلمك على تدشين الزمان زمانك عمرك وقتك ايامك هذا ما اقصده التدشين فالتدشين يا اخوتي حضرناه فرحنا بيه وعرفنا التاريخ بتاعه وتسميه المذابح وده في المكان اللي اسمه دير القديس الانبا توماس انت اللي بتحضر النهارده واللي بتشترك في الصلوات عليك الدور بقى الدور عليك انك تدشن الزمان والزمان يا اخوتي هو الوقت الذي يمنحه الله لنا جميعا وعطيه الوقت هي عطيه متساويه بين جميع البشر كل يوم الصبح ربنا بيدي كل انسان ال 24 ساعه بتاخد ال 24 ساعة زيك زي أي إنسان في الدنيا ولكن اللي يفرق بينك وبين آخر هو كيف تستغل هذا الوقت وكيف تستفيد فيه وكيف تدشنه تدشن وقتك تدشن كيانك الإنساني الوقت الفكر الروح العمل الى اخر السلسله الطويله دي بس عايزك تاخد بالك جدا من ان انت مطالب انك تدشن وقتك تقول لي ازاي ادشن وقتي هقول لك بعض المساعدات في هذا المجال اول حاجه ندشن بيها عمرنا ووقتنا هي الصلوات الصلوات صلواتك الشخصيه تقول لي صلوات الأجبية طويلة وصلوات القداسات طويلة يقول لك الحكاية مش حكاية طول الحكاية إنك من الوقت ده بتدشن الساعات بتاعت عمرك يعني أنت لما بتحضر قداس وتشترك فيه لمدة ساعة اتنين أنت دشنت ساعتين من يومك خصصه من أجل الله لما بتقف في البيت وتصلي في الأجبية صلوات السواعي حتى لو صليت جزء منها انت بتاخد من الصلوات دهيت عشان تدشن يومك وتدشن ساعات عمرك عشان كده الآية بتاعت إنجيل النهاردة يقول إيه من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق السيد المسيح قبل الصليب صلى في بستان جثماني في بستان جثماني لما صلى هناك كان قبل الصليب بساعات وصلى صلاة انفرادية وسجلها لنا القديس يوحنا البشير في إصحاح 17 من إنجيل يوحنا وفي الصلاة دهيت مليانة عبارات رائعة من هذه العبارات العبارة اللي قلت لكم عليها من أجلهم أقدس أنا ذاتي وأشرحها لك دلوقتي ضمن تأملنا من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق إيه الحكاية أصل أنت لو راهب عايش في دير أو إنسان عايش في أسرة ما أنت لازم تقدس نفسك من أجل اللي أنت عايش في وسطهم من أجلهم أقدس أنا ذاتي من أجل مين؟ من أجل المجتمع اللي أنا عايش فيه وتخيل بقى كل واحد فينا بيعمل كده يصير المجتمع شكله إيه سواء مجتمع الأسرة أو مجتمع الكنيسة أو مجتمع الخدمة أو المجتمع بصفة عامة من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق يبقى إنسان ماشي حق حقاني يبقى ماشي صح هو الصح ده هيجي كده من بلاش لا ده هيجي من شخص آمن بفكرة التدشين والتخصيص وتدشين جزء من وقته فقلت لك أول حاجة تدشن بيها ساعات من عمرك هي الصلوات وكنيستنا مليانة بالصلوات وصلواتنا فيها صفة الطول وفيها صفة الكسرة والوفرة كل ده ليه؟ يقول لك فرصة دشن وقتك خلي عمرك مقدس ولهذا السبب يا إخوتي كانت الوصية على فم ربنا يسوع المسيح صلوا كل حين ولا تملوا ايه يا رب نصلي كل حين قال اه صلوا كل حين يعني خلي وقتك كله مدشن ومخصص ومقدس صلوا كل حين ولا تملوا هي دعوة للتقديس وعلشان كده توجد ما تسمى بالرهبنة فالرهبنة عبارة عن أناس اختاروا إنهم يدشنوا مش ساعة ولا اتنين ولا يوم ولا اتنين اختاروا انهم يدشنوا حياتهم كلها ويخصصوها من اجل الله هي دي فكره الرهبنه في اصلها ان واحد ده محبه ربنا في النص ساعه اللي بيصليها قدامه ولقى النص ساعه حلوه فزودها بقت ساعه وبعد شويه بقوا ساعتين وبعد شويه وبعد شويه وبعد شويه جه في وقت قال ايه انا عايز اخلي حياتي كلها من أجل الله مدشنة من أجل الله أول وسيلة تدشن بيها حياتك وتخصصها وتقدسها هي صلواتك نمرة اتنين انك انت كإنسان خلق, لك خلق الله لك الفكر والعقل وميزك بأنك كائن عاقل طب والعقل والفكر ده عايز تدشين؟ قال طبعا عايز تدشين طب يتدشن ازاي وانت صغير يوم المعمودية لما اترشمت برسومات الميرون كان اول رسم على مكان فصار مقدسا طب واحفظه ازاي مقدسا من خلال الكلمة المقدسة من خلال الكتاب المقدس اتصالك المستمر بالكلمة المقدسة وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا معناه انك انت بتدشن فكرك كلنا بنشكي من ان احيان بيجي في مخنا افكار مش تمام كلنا كده واحيان تقعد ويا اب اعترف بتقول له يا ابونا انا عندي حكايه كده وانا بقف اصلي بسرح وبنسميها في الرهبنة طياشة الفكر بسرح يروح أبونا يقول لي العلاج سهل إنك تقرأ في الإنجيل كمان وكمان وزي ما المزمور الأول بيقول في ناموسه يلهج نهارا وليلا وكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفصل مفصل النفس والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته دشن فكرك خلي فكرك ممسوح بمسحة الروح القدس خلي فكرك طاهر أحب تقعد تتفرج على حاجات تسمع حاجات كلام الناس أي حاجة بتقعد قدامها بتلوث فكرنا طب إيه اللي يحفظ فكرك إنك تلهج تلتصق بالكلمة المقدسة تكون حاضرة قدامك على طول ويقول لنا مسيحنا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة يتحول لحياة حياة مقدسة دي نمرة اتنين نمرة تلاتة عشان تدشن جهدك كل واحد فينا عندنا صحة ربنا يعطيكم الصحة جميعا والصحة والطاقة الحيوية بنسميها في الطب الحيوية ازاي ادشن الحيوية والطاقة اللي عندي اجمل مثال او اكبر مثال لكده هو ان تدشنها بالخدمة بالخدمة الانسان الذي يقدم من وقته ساعات او ايام للخدمه هو يدشن طاقته وصحته وايامه بتخدم المحتاجين الفقراء الناس المنسيين الناس التعبانين المرضى اللي في ضيقه اللي في شده اللي في ازمه الناس الحزانه نوعيات ونوعيات ونوعيات يا ترى قلبك بيرق يا ترى قلبك بيمتلئ رحمة يا ترى انت بتعرف تقدم من وقتك اللي تخدم بيه حتى احنا في اديورتنا لازم كل راهب يبقى له عمل ويبقى له خدمة جوه الدير لازم حتى لو كان العمل بسيط حتى لو كان قاعد على البوابة بيفتح للي داخل وبيقفل عمل بسيط خالص لكن لازم يبقى له دور في الخدمة لأن عمل الخدمة هو العمل الذي يدشن صحة الإنسان وطاقته فأنت بتقدر تدشن قلبك بالصلوات فكرك بالقراءات طاقتك وصحتك بالخدمات اللي بتقدمها على أنواعها واختلافها كمان بتقدر تدشن حياتك وتصير حياة سماوية لما بتعيش بالتوبة بسر التوبة والاعتراف وسر التناول بتدشن بقى مجمل حياتك هو الابن الضال في يوم من الأيام وقف بينه وبين نفسه وقال أخطأت إلى السماء وقدامك إحساسه بالخطأ طب والخطية دي عملت إيه؟ الخطية دي نزعت منه إنه يقدس وقته صح فقال لا ده انا غلطت في حق السماء وفي حق الارض وفي حق ابويا لا انا اقوم الان واذهب الى ابي واسترجع تدشين وتخصيص حياتي ويكون لي نصيب في هذا البيت عشان كده بتوبتك توبتك الداخليه التوبه الحقيقيه اللي في قلبك والتوبه اللي بتدفعك انك تتناول من الاسرار المقدسه كل ده بيساعدك ان تكون ايام حياتك وعمرك كله مدشن ومخصص من اجل الله من اجلهم اقدس انا ذاتي اذا كنت عضو في اسره تقول كده من اجل اسرتي زوجتي واولادي أدش اقدس انا ذاتي ان كنت ابن او ابنه من اجل اسرتك اقدس انا ذاتي إن كنت عضو في الكنيسة وفي الخدمة من أجلهم أقدس أنا ذاتي إن كنت راهب في دير أو راهبة في دير وعايز تعيش حياة مقدسة من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين في الحق هي ده المبدأ اللي بنعيش بيه إن كنت عضو في المجتمع في مجتمع عام في قرية في مدينة في بلد كبيرة بلد صغيرة في وطن أنت مطالب أنك تقدس ذاتك تجعل ذاتك مقدسا ليه؟ علشان اللي أنت عايش في وسطهم زي بالظبط لو جبت شمعة ومطفية ملهاش لازمة تعمل إيه الشمعة المطفية دي؟ ملهاش لازمة ده الشمعة اتعملت علشان تبقى منيرة مضيئة فيجب أن يكون كل واحد فينا هو زي الشمعة الشمعة المنيرة بأعمالك بكلامك بأسلوبك بفكرك تقدس ذاتك لكي ما يكونوا هم مقدسين في الحق النهاردة وإحنا بنفرح بتدشين هذه الكنيسة المباركة كنيستكم جميلة وأيقونتها جميلة زي ما أنتم شايفين كده وتصميمها جميل وكنيسة كبيرة وعلى اسم القديس الأنبا توماس مفيش كنايس كتير على اسم القديس أنبا توماس السايح وكمان على اسم ماري بقتر الشهيد وعلى اسم القديس ساويرس الأنطاكي آه، دول أباء وقديسين وشهداء ونساك وسواح بنفتخر بيهم وبنتعلم على أيديهم وبيبقوا بركة ولما بنسمي مذبح باسم قديس روح هذا القديس بتحضر ويانا بتبقى موجودة وبتبقى فرحانة إن إحنا في الكنيسة المجاهدة على الأرض نتذكر الذين سبقونا في السماء ربنا يبارك ويعوض كل اللي تعب في الكنيسة دهيت وفي الدير من كل الأحباء أحباء الدير ومن كل الأراخنة ومن كل اللي قدموا من أعوازهم من أجل المكان الجميل ده وزي ما قلت بنشترك الآباء المطرنة والآباء الأسقفة والآباء الكهنة كلنا فرحانين مع نيافة أنبا ساويرس ومع الآباء الرهبان في هذا الدير فرحانين بهذا العمل وزي ما أنا قريت في تاريخ الدير المتنيح البابا شنودة جه زار الدير هنا سنة 2009 وإحنا زرناه مرة سنة 2016 والمرة دي المرة التانية بنزور الدير هنا لكن بعد تجليس نيافة أنبا ساويرس ويصير أسقفا ورئيسا لهذا الدير ولدير ماري بؤتر والديرين طبعا مسافة بسيطة اللي ما بينهم وهي أديرة تعتبر حديثة وأبائها كلهم شباب ومجتهدين وبيحاولوا أنهم يفرحوا قلب ربنا وقلب الكنيسة ويعيشوا في هدوء الفضائل الرهبانية ونعيش حياتنا مقدسة وخلي شعارك من يوم التدشين النهاردة من أجلهم من أجل إخواتي في الدير من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم ويعطينا نعمة وسلام له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين